أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم يا اهلا وسهلا آه ن- نكمل حديثنا عن كتاب عتاد الجهاد للشيخ أحمد ديدات ولكن قبل أن نتطرق للموضوع آه نفس الرسالة التي آه تكلمنا عنها في الحلقة الماضية موجهة لكلينا آه فيها مواضيع كثيرة أتركها آه لجنابة تتكلم عنها شكرا آه، انا زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت انا بشكر كاتب هذه الرساله لانه قضى وقتا طويلا في كتابتها ثمان صفحات ادي اتنين كده وكده ثمان صفحات مليانه فانا بشكره على الوقت اللي قضاه في الكتابه وايضا على مشاهدته لجميع الحلقات لكن المشكله كل انسان بيبعت لنا رسائل مطوله بهذا الشكل يشترط فيها شرط يقول لك ايه أن تقرأها كاملة على المشاهدين ده معقول يعني أديله الحلقة والبرنامج كله كذا حلقة ورا بعضيها عشان أرى له ثمان صفحات كبيرة لكن ممكن الرد عليه طبعا كتابة أو لا آه طبعا هرد عليه بال... إذا كان ليه عنوان آه بعت عنوانه فنرد عليه بالعنوان بالبسطة لكن برضه المشاهدين يحبوا يعرفوا إيه نعم واخد بال حضرتك فالموضوع اللي انا عايز اقوله بيقول لك انا هاخد مقتطفات من الكلام عزيزي الفاضل بس بعد استئذانك كمثال يعني للردود عشان الوقت آه، يقول لك بدأ يستشهد بآيات من القرآن الكريم بتفسيره هو ليؤد ليؤيد تلك الأفكار أمام المشاهدين وأمام الله هل أنا برضى لنفسي أن أنا أفسر في القرآن؟ ولا أنت بجيب- تستخدم صحيح البخاري والموسوعة الإسلامية وما شابه ذلك انا بستخدم كمان في التفاسير ده في الاحاديث نعم.
لكن القرطبي والطبري وابن كثير والنيسابوري وكلهم بستخدم انا ما بفسرش في القران ودايما اقولها ولازمه من ملازماتي من آه، اللزمات بتاعتي يعني وبعدين يقول هنا حاجه غريبه جدا بيعلق على الكلام اللي انا قلته وخصوصا انا هاخد بس كلمه نعم.
ان النهارده بس فبيقول آه، ان انا بعلق ان آه، ان تنصب المبتدا وترفع الخبر فبيرد عليا بيقول لي لو دققت كنت لقيت انها مكتوبه ان من غير التشديد نعم.
فلما تبقى ان مل يبقى ملهاش تاثير ما تنصبش تاني طيب ما انا قلت هذا الكلام برضه ورديت عليه في الحلقه وترجع الى الحلقه وتشوفها لكن هنا الحته بقى المهمه اللي وقع نفسه فيها من غير ما يدرى من غير ما يعرف وهو ده كله فكر الذين يدافعون بلا رويه بياخدوا الكلام على علاته يقول لك ايه ولذلك في قراءه اخرى من السبع التي نزل بها القرآن إنا مشددة فكتبت هذين يعني هو جاب التناقض بنفسه في مصاحف بتقول إن ومصاحف بتقول إن وهذين إن هذان وإن هذين السؤال اللي أنا عايز أسأله لك وتفكر أنت فيه بالراحة وتبقى تجاوبنا عليه اللوح المحفوظ مكتوب إن ولا إن إن هذان ولا إلا إن هذين وثانيا فكر شوية لو كانت إن هذان لساحران معنى كلمة إن هنا إيه؟ إن هذان لساح- لساحران شكرا الجملة بدأت نعم شكرا أنت آه مش- نعود أعزائي المش... شكرا جناب آه.
نعود أعزائي إلى كتاب عدا- عتاد الجهاد للدكتور للشيخ أحمد ديدات وحيث نسب أيضا للكتاب المقدس آه، آه، يقول أنه الكتاب المقدس نسب لله صفات لا تتفق مع ما يجب له من جلال وكمال هل هذا الكلام صحيح؟
شوف يا سيدي اقتبس هو من سفر اشعياء النبي اصحاح خ- خمسه وعدد 26 بيقول فيرفع الله رايه للامم من بعيد ويصفر لهم من اقصى الارض. واقتبس من سفر ارميا 25 ايه 30 الرب من العلاء يزمجر يصرخ ضد كل سكان الارض. مش عاجبه يصفر ويزمجر وصفات اخرى كثيره بهذا الشكل.
هل لك أن توضح هذا الموضوع من فضلك؟
طبعا بالتاكيد بكل وضوح طبعا الشيخ الديدات الشيخ ديدات مسكين لسبب لانه لغته الانجليزيه ولم يدرس العربيه ولم يعرف ما فيها من اساليب اللغه البلاغيه آه، وهو ياخذ الالفاظ بحرفيتها نعم من غير ما درس لا درس علم الفصاحة ولا درس علم البلاغة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وفروع كل علم من هذه العلوم مسكين هيدرسها فين؟ كان صبي بقال و- وكاتب كده انه لم تتح له الفرصه للعلم والمعرفه فهيجيب منين هذه الاساليب البلاغيه علشان خاطر يفهم نعم بحتك
فهو آه، لا يتكلم العربية لا يتكلم العربيه راجل هندي عاش في جنوب افريقيا يتكلم بالانجليزيه لكنه يقرأ القرآن بالانجليزيه بالانجليزيه ولم يدرس شيئا فيها المهم ان احنا عايزين نشوف مدلولات نعم.
هذه الكلمات اللي هو اختارها انا بنصح كل انسان داعيه وكل انسان عايز يفهم ويقرا ان يدرس كتاب علوم البلاغه الايضاح في علوم البلاغه هل لك أن تربط ما قلته عن أساليب البلاغة مع مدلول هذه الكلمات آه.
الذي يعترض عليه تماما نعم.
تماما فبقول على الانسان ان هو يدرس كتاب الايضاح في علوم البلاغه للامام القزويني وهو يعرف ان الكلام زي ما بيقول يعني آه، فقهاء اللغه ان الكلام ممكن يكون حقيقي وممكن يكون مجاز يعني مثلا زي ما انا اقول فلان رجل فلانه امراه خلاص لازم معناه مفيش غير كده نعم لكن لما اقول فلان اسد ياه كانه حيوان مفترس له اربع رجلين وله ديل مش ممكن لكن دي في اساليب البلاغه بناخد الشجاعه الصفه الغالبه في نعم هذا الامر نعم عن الشجاعه زي ما نقول بقى الله يزمجر هذا معناه بناخد تشبيه بقوه الرب وقوه صوته التي ترهب الشر والاشرار نعم إذا هناك كلام الحقيقة وكلام المجازي مجازي نعم بلاغي مظبوط نعم وصفات الله بتشبه بهذا الشكل نعم.
والا يشرح لنا بقى الصفات التي يشبه بها الله في القران اذا كان الامور تؤخذ بقى كلاما ب- لازم معناه حقيقي يقول لنا بقى ما في القران من الفاظ دعنا آه، نتطرق إلى صفات الله في القرآن يقول لك ايه مثلا في سنن ابن ماجه مش من عندي كتاب المساجد والجماعات يقول عن ابن هريره ابي هريره عن النبي قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم هذا حديث حديث سنن ابن ماجه مم.
وفي مسند احمد وماذا يعني يتبشبش تبشبش يعني آه، تبسم آه.
آه.
نعم.
آه، عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله أردفه على دبته رسول الله ركب آه، عبد الله وراه فلما استوى عليها آه، قعدوا عليها كبر رسول الله ثلاثا وحمد الله ثلاثا وسبح الله ثلاثا ثم استلقى عليه فضحك ثم قال ما من امرئ يركب دبته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليك خدها بقى بالمعنى الحرفي ربنا بيضحك كلام غريب طبعا لو أخذ الكلام بالمعنى الحرفي مهم.
في مسند أحمد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد قالت لما توفى سعد بن معاذ صاحت أمه فقال فقال النبي ألا يرفع دمك دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله له فاهتز له العرش الله بيضحك ويهتز العرش قال، آه، مبالغة في الضحك
مبالغة في الضحك يعني الواحد بيضحك كتير ويهتز و- ممكن وربنا لا، لما- يضحك كتير لما يكون- ويستس لما يكون إنسان طبعا ايوه نعم يضحك كتير ويهتز ويسخسخ ربنا بيسخسخ على الكرسي لحد الكرسي ما يهتز حاشا طبعا كلام غريب نعم نعم كلام غريب ماذا عن بقية صفات الله التي وردت في القرآن والأحاديث أيضا اه ده حاجات من كده كتير عشان خاطر الشيخ ديدات يقرا وتلاميذ الشيخ ديدات يقروا والدعاه يقروا في صحيح البخاري كتاب المناقب عن جابر يقول سمعت النبي يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ العرش بيهتز في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عن ابن عباس قال قال رسول الله أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي ربنا بيحط ايده وهذه كيانة أيضا عن سلطان الله كنايه نعم.
حتى وجدت بردها في ثديي وفي صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض بشماله تشبيه لله كلها كناية كنايات نعم حلو وكناية عن سلطان الله زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان يده للسلطان نعم.
حلو جميل طب بص معايا المشكلة يا عزيزي الفاضل انهم بينزهوا الله ينزهوه
كويس أن الله ينزل عن التشبيه والتمثيل آه عن ال- نعم ففي سورة الشورى آية 11 ليس كمثله شيء صفاته لا يشبه شيئا آه بالظبط القرطبي بقى بيفسر القرطبي بيفسر في شرح هذه الآية أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به لا يشبه ولا يشبه به مهم.
ده تفسير الآية بتاعت ليس كمثله شيء آه، فهو منزه عن ذلك ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة يبقى دي المشكلة دول لا يستخدمون التشبيهات لله وإذ كانوا يؤمنون باستخدام الأم... إذ كانوا يؤمنون باستخدام الأمثلة والتشبيهات والكنايات عن الله فلماذا يفهم الشيخ بذات استخدام الكتاب المقدس للكنايات بعكس ذلك ليه؟ ليه ما يستفهمهاش الله بيزمجر لما عندكم تشبيهات يبقى بيزمجر صوت مرتفع ده إذا كان بيؤمنوا بذلك إذا أنت تقول هناك تناقض بين ال- ال- ال- طريقة ديدات وما يؤمن به الإسلام أيضا آه، يعني يعني هو أنه الله منزه عن أن التناقض نشبهه يا عزيزي الفاضل أنا مع احترامي منزه عن أن نشبهه آه، آه.
آه، احتراما وإجلالا لله اه فيبقى التناقض مش مع ديدات بس ده التناقض مع كل الكتب اللي بتقول ان له ايدين وبيضحك وبيهتز ما دي التناقضات بينها وبين بعضها نعم الاحاديث والقران وال كل متناقض مع بعضه هناك تضارب مع مع بعضه. وان كانوا يؤمنون باستخدام الامثله والتشبيهات يبقى كده وغير ذلك نقول ان الكنايه عن سلطان الله باليد واليدين زي ما حضرتك تفضلت وقلت انها كنايه على اليد واليدين فيبقى لحد كده امر معقول نعم لكن فهمني بقى اللي جاي حديث لابن حزم الأندلسي كتاب التوحيد مسألة 62 إن الله عز وجل عزا وعزة إن لله عز وجل عزا وعزة ماشي وجلالا وإكراما ماشي ويدا ويدين ماشي لكن يقول لك إيه وأيدي ووجها وعينا وأعين وكل ذلك حق طب إيد سلطان ايدين سلطان طب وايدي بقى هيبقى زي الاخطبوط يعني تشبيه زي الاخطبوط كلام كلام عايز تفكير انا انا انا القضيه كلها اللي انا بدور عليها ان الانسان لما بيقرا قران ويقرا تراثه يفكر يفكر في الكلام ده معناه ايه ومراميه ايه وفي صحيح مسلم كتاب القدر لكن نحن نعلم أن الله كلي القدرة ويستطيع أن يرى كل شيء
بس ايدي ما هو شبهني بايد خلاص فأنت كده كل القدر.
تعترض على إن- إيدين.
أن نعطي الله تعدد يدين الايات وعين وعيون وإلى آخره عيون نعم.
ما ما مش كده لأنه لم أحد آه، لا آه، ما- لا يوجد أحد أن آه، رأى الله آه.
نعم آه، عن عبد الله ابن عمرو في ابن العاص يقول انه سمع رسول الله يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن نعم
تشبيه اصبعين مم.
يقول لك آه، وايضا في صحيح البخاري عن انس عن النبي قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض وهناك اغرب من ذلك شيء كثير ماذا تقصد؟
اقصد ايه بقى شوف يعني كل ده ممكن ان احنا نقبله كويس مهم.
ماشي لكن شوف اللي جاي في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه عن ابي هريره قال النبي ان تقرب الي عبدي بشبر تقربت اليه ذراعا حلو كلام طيب ج- وجميل وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا مهم.
جميل شو بقى اللي جاي وان اتاني يمشي اتيته هروله الله بيهرول حاجه غريبه تشبيهات غريبه وفي صحيح البخاري كتاب التوحيد يقول عن ابي سعيد الخدري قال في يوم القيامه ياتيهم الجبار في صوره غير صورته التي راوه فيها اول مره فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلمه الا الانبياء فيقولون الانبياء يقولوا هل بينكم وبينه علامه تعرفون بها شافوه الصوره الاولانيه وبعدين يبقى- يطرق لهم بصوره ثانيه مهم.
يقولوا لا مش انت ربنا فالانبياء بيقولوا لهم طب انتوا عندكم يعني دليل انه نعم.
تعرفوه بيه علامه يعني فيقولون الساق هم.
الساق آه، فيكشف الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن كلام فارغ كلام فارغ بس ده كتب الطراز ده صحيح البخاري نعم ده صحيح يكشف الله عن ساقه يعني ايه انا بس عارف انا بلفت نظر نعم المشاهدين كلهم انهم يشوفوا هم ماشيين ورا ايه ايه الكلام اللي بيتقال نعم هل ده حقيقه ولا هل ده خيال ولا ايه آه، ننتقل إلى موضوع آخر آه، عن أن أحمد الدات يعترض على تعبيرات الكتاب المقدس على أن الله يندم
آه صح. ده قريتها فعلا في صفحه 26 نعم.
طب هل بداية عايز يقول ان ربنا جماد ما عندوش مشاعر الندم شعور والواقع ان الله يعبر لنا نحن البشر باللغه التي نفهمها وما ارى الشيخ ديدات وما راي الشيخ ديدات وما راي الشيخ ديدات في التعبيرات عن مشاعر الله التي يذخر بها القران وكتب الاحاديث هل لك أن تعطينا أمثلة؟
اه طبعا مثلا مشاعر الح... مشاعر الحسره والاسف والغضب في سوره ياسين ايه 30 يا حسره على العباد ما ياتهم من رسول الا كانوا به يستهزئون وتفسير القر... الطبق القرطبي مش من عندي نعم ما فسرش ماذا يقول القرطبي؟
ذكر 14 تفسيرا مختلفا للحسرة ومن بينها قوله قرأ ابن هرمز ومسلم ابن جندب وعكرمة يا حسر على العباد أي إني أتحسر على العباد ربنا بيتحسر مش زي ندمه ولا دي آه ودي لا مهم.
المهم سورة الزخرف آية 55 فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين يعني إيه آسفونا ما بنفسرش من عندنا بنرجع للقرطبي ماذا قال؟
قال قال عن ابن عباس آسفونا أي غاظونا وأغضبونا أو أسخطونا وقال الماوردي برضو تبع القرطبي السخط إظهار الكراهة والغضب إرادة الانتقام الله بيقول آسفونا أغضبونا وغزونا مش برضو دي زي الندم نعم وأكثر وهناك المزيد من الصفات العجيبة التي يزخر بها التراث الإسلامي قرآنا وتفاسير هل لديك أي أدلة أخرى؟
طبعا عزيزي الفاضل في صحيح البخاري كتاب الإيمان عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا الله بيمل وفي صحيح البخاري باب التواضع عن ابي هريره قال رسول الله ان الله قال ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ربنا يبقى رجل حاجه غريبه أوي.
ولكن هذا أيضا من التعبير المجازية
طب يبقى رجل يعني ما في تعبير مجازي لا يليق لا يليق بالله أيوة في تعبيرات تليق وتعبيرات لا تليق لا تليق بالله نعم وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيننه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي على نفس المؤمن يكره الموت ربنا بيتردد هو بشر يتردد ما دي ما تليقش بالله انه يتردد نعم
وفي سورة السجدة آية 14 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون تعملون نسيناكم ربنا بينسى
انا شخصيا اقول هذا تعليق مجازي ايضا ان الله ها؟ بينسى.
آه، آه، في حاجات لا تليق بالله الله لا ينسى صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير قد تعني المسامحه هنا
قد تعني تعبير الإنسان تعبير مجازي نعم إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد فين المسامحة يا أستاذ يا أستاذ صحيح البخاري كتاب الجهاد عن أبي هريرة عن النبي قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ربنا بيتعجب على الناس بيخشوا الجنة في سلاسل داخلين الجنه وفي سلاسل وفي سلاسل داخلين بدل ما الجنة يكونوا وفي- يرتاحوا وعجب نعم
شو بقى في موضوع بقى في منتهى الغرابة اللي في الدنيا في اغرب من اللي قلته يا خبر ابيض في السيره الحلبيه باب ذكر الاسراء والمعراج جزء اول صفحه 527 آسف، 567 في حديث رواته ثقات في السيره الحلبيه انت ذكرت.
السيره الحلبيه نعم.
الجزء الاول صفحه 567 نعم في حديث رواته ثقات ده هو بيقول انهم ثقات
ما معنى ثقات يعني يوثق بهم يوثق بهم.
موثوق بهم نعم.
لما وصلت الى السماء السابعه ده ربنا مم.
آه، ده محمد لما وصل الى السماء الرابعه في الاسراء والمعراج قال لي جبريل رويدا ايقظ قليلا ليه؟ ليه بقى ادي القنبله فان ربك يصلي استغفر الله العظيم
وقال الله.
محمد قلت له أهو يصلي وفي لفظ كيف يصلي ده سيرة حربية بتقول كده موجود في السيره الحلبيه الجزء الأول أه.
سيرة باب ذكر الاسراء والمعراج ادي السيرة الحلبية
يعني إن إن إن أيعقل أن الله يصلي ويصلي ده كان ويصلي حد- لمن؟
ده استنى يا حبيبي ما استنى خدت بالك وفي لفظ آخر قلت يا جبريل أيصلي ربك ده محمد نفسه بيقول نعم قال نعم قلت وما يقول قال يقول صبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي لصلاته طب بيصلي لمين وورد أن بني إسرائيل سألوا موسى هل يصلي ربك فبكى موسى عليه الصلاة والسلام لذلك فقال الله تعالى يا موسى ما قالوا لك ربنا بيسأل موسى بيقول له قالوا لك ايه فقال قالوا الذي سمعت طلع الواد حكيم او موسى النبي حكيم يعني اسف على كلمه نبي ولد قال اخبرهم اخبرهم اني اصلي وان صلاتي تطفئ غضبي مم.
ربنا بيصلي وبيصلي لمين بيقول سبوح قدوس رب رب الملائكة والروح خد بالك ان ده الامر نفسه اللي بيقولوه اللي قاله محمد في سورة الأحزاب إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي مش بيصلوا إلى النبي لا يصلون على النبي آه معنى مجازي هذا يباركون النبي يباركون النبي قالوا هذا انهم يباركون لكن شوف حضرتك وأنت مسلم صادق في التحيات نعم في ختام الصلوات وتقال كم مرة يقول لك اللهم صل على تنتن محمد وعلى آل تنتن محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم خلاص اللهم صل فإذا كانت بارك يبقى خلصت لكن شو بقى في التحيات الكاملة وكل مسلم مواظب على صلاته بيعرف الكلام ده آه يقولون بقى إيه اللهم بارك على تنتن محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فهنا آه الله واضح وبركة فصل فصل واضح من الصلاة والبركة نعم يبقى يبقى السؤال باقيا لمن يصلي الله سؤال يجيب عليه كل انسان وهم كل شويه يقول لك اللهم صل على النبي يصلي لمين يصلي على النبي يصلي لمين ده السؤال حاشا لله أن ي- أن يكون يصلي بل الله يباركنا نحن و و آه يا موضوع حبيبي شائك.
الفاضل ايها المشاهد الكريم احترم عقلك وصلي وشوف قبل ما تعق- ت- تقول الكلام فكر فيه
آه، آه، يعود السؤال نفسه يطرح نفسه أين الحل لهذه الملابسات الكثيرة شوف عزيزي لا يوجد سوى المسيح هو الحل الذي ليس بأحد غيره الخلاص وعشان خاطر الموضوع عن رؤية الله وكده والحاجات دي كلها فإحنا آه، الموضوع راح هنتكلم بمشيئة الله عن يا المسيح هو الحل في صفات الله في صفات الله عن أن المسيح هو الحل لكل الصفات المتعبة في حياة الإنسان نعم ومن أهم شيء المتعب لحياة الإنسان هو مشكلة آه، الحزن نعم متعب الإنسان الحزين الإنسان الباكي الإنسان المتألم الإنسان المكتئب نعم ومرض العصر هو الاكتئاب والحزن لكن العلاج في المسيح إزاي يقول الكتاب ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم ملقينا كل همكم همكم عليه كل همكم عليه نعم لأنه هو يعتني يعتني بكم ويقول إيه لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع لأنه هو الحل قل له يا رب أنا حزين كئيب تعبان دايما متضايق مكتئب الأدوية ما بتنفعش لكن أنت يا رب تحل في قلبي وتديني سلامك الكامل اللي قلته سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع تسلم حياتك للرب يسوع وهو اللي يعطيك السلام الكامل ويطمن قلبك من جهة كل شيء لأنه الإله الضابط كل شيء بيمينه قل له يا رب استلم حياتي وطمئن قلبي وأعطني سلامك آمين آمين شكرا جزيلا عفواً.
شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر ولكن بودي أن أشارك معكم عن الله أيضا كلمة ختامية مكتوب أن الله يشرق شمسه على الأبرار على الأشرار والأبرار ويمطر على الأبرار والصالحين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم نحن نحب الجميع لذلك نتكلم عن الحق الله الذي يحب الجميع شكرا واللقاء في حلقة أخرى ونترككم في رعاية الله شكرا شكرا جزيلا عزيزي شكرا شكرا شكرا جزيلا